احنا النهارده فرحانين جدا ان معانا آه، ابونا آه، سولومون آه، يعني هو اقدم كارز بدا في الكرازه خدمه الكرازه من اولها خالص من قبل حتى ما يبقى عندنا في فكره courses و groups و countries وكده اهوت آه، و- ويعني بعد الرحله الطويله في الخدمه فرحانين قوي ان هو يبقى اول كمان كاهن يترسم مخصوص عشان الكرازة وعلشان الكرازة في أفريقيا مش عارفة دي أول أول lecture أبونا هيقولها احنا كانت من حظنا يعني فهتتكتب بقى في ال في ال history بتاع ابونا ان اول lecture خدوها new comers على طول طبعا اللي حضروا معانا امبارح اليوم الروحي مع ابونا داود وابونا سولومون آه، ابونا داود عرفنا على كل تفاصيل حياه ابونا سولومون اتفضل يا ابونا
طيب صباح الخير اديكم سمعت هو اول ليكتشر فمحدش ي... يعني يتوقع كده ايه ربنا يستر يعني بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين انا مش هطول عليكم بنعمه ربنا احنا يعني زي ما هاله كانت كلمتني على الموضوع بتاعكم المره دي انه ازاي نقدم الكتاب المقدس انا الصراحه يعني قعدت الاول شويه يعني وانا بحضر اتخيل على طرق التقديم وال... وال... والاساليب والحاجات دي كلها وبعد شويه حسيت الصراحه انه الموضوع اهم و- و- واكتر انه انه احنا نفسنا يعني ناخد introduction وافيه كده عن الكتاب المقدس في حياتنا عموما او الكتاب المقدس يمثل لنا ايه كخدام evangelism يعني علشان لو النقطه دي مش مش واصله وراسخه يعني اللي انا شاعره انه مش هتبقى ابدا خدمه effective يعني يعني الكتاب المقدس لو ما كانش واخد مكانته في حياتنا كخدام آه، رايحين نبشر ب- بالكتاب المقدس او نعرفهم ب- ب- بكلام ربنا ب- ب- ببشاره ربنا المفرحه ليهم اللي هي كل حاجه في حياتنا يعني آه، هيبقى صعب قوي تقدم بطريقه علميه او تقدم بطريقه بطريقه معلومات يعني يعني مهما كان اللي شاطر في معلومات وتاريخ وفي حاجات دي كلها لو مش عايش الكتاب المقدس انا رايي ان هو مش هي مش هينفع يكون خادم يعني افكتيف في مكانه هو و- وعلى العكس لو واحد عايش الكتاب المقدس ببساطه وما عندوش كم المعلومات والمقارنات والتواريخ وال- والحاجات دي كلها يعني هيقدر يكون افكتيف اكتر والناس هتستنفع منه ومن حياته ومن كلامه ومن ومن طرقه البسيطه حتى لو كانت كده فهو مش موضوع معلومات هو موضوع حياه حياه مع كلام ربنا ومع وصيه ربنا طيب نشوف اول حاجه كده الكتاب المقدس طبعا كتعريف يعني بسيط ليه هو كلمه ربنا هو ال- اللي احنا استلمناه هو الحاجه اللي احنا عرفنا بيها ربنا يعني من خلال كلامه ومن خلال ال- بداية وجوده على الأرض معانا ومن قبلها كمان من العهد القديم وهو دي طريقته في انه ي- ي- يعني يعر- يعرفنا يعرف الاجيال اللي ما شافتش وعاشت يعني كل كل زمن حصل فيه انه في نبي من الانبياء الاجيال اللي بعديه عرفت من الكتاب من الكلام اللي ربنا يعني خلى انبيائه خلى تلاميذه خلى كل الناس اللي اللي كتبت بوحي من الروح القدس علشان كل الاجيال يبقى محفوظ ليها ربنا عمل ايه مع البشر وربنا خطته ايه للبشر فهو تعريف يعني ان هو كلمه ربنا لينا كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم عشان ما حدش يجي في وقت يتشكك بانه بولس كتب من دماغه و- وحد كتب من من ارائه وده ممكن يكون غلط الكلام ده من كلام الكتاب المقدس ما ينفعش يعني بالنسبه انا طبعا مش بكلم آه، يعني بكلم خدام و- وعارفين قيمه الكتاب المقدس قبل اي حاجه يعني طبعا الموضوع والكلام البدايه ده كلام روحي و- و- ويعنينا كخدام ان احنا ناخده بعمق مش بدراسه ومش بتفنيد فاهمين انا قصدي اقول ايه ف- فانا بتكلم ببساطه على الكتاب المقدس في حياتنا وعلى المفروض يمثل لنا ايه في حياتنا لأن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. كلمة ربنا حية وفعالة في حياتي، يعني ما هياش كلام يعني كده مصمت، ما هواش معلومات، ما هواش حاجة أقراها أو أو أبقى بس كده مش بتفاعل معاها، لأن هي فعالة فعالة في حياتي وأنا لازم برضو أتفاعل معاها وتكون واخدة في حياتي يعني يعني حيز كبير وتكون واخده في عمري كله وعمقي افكار وحاجات حلوه عن ربنا اخدها من من تعاليمه ومن وصاياه ومن الكلام الموجود فيها خارقه يعني بتخش الى ل- لاعماقي وبتكون مؤثره فيا مش بس يعني حاجه ظاهره لا دي حاجه بيني وبين ربنا في علاقه داخليه بينها بيني وبين كلمه ربنا ومميزه افكار القلب ونيته يعني مميزه بمعنى انه انا جات لي فكره جديده او او سمعت عن حاجه جديده ايه اللي يميز الحاجه دي من ربنا ولا مش من ربنا اللي عارف و و وعايش في الكتاب المقدس غالبا ما هيرشده الكتاب المقدس ل- لايه الصح وايه الغلط ايه اللي, إيه اللي فعلا حاجه مظبوطه وايه اللي فعلا حاجه ما هياش مظبوطه في التعليم او في العقيده هي مصدر كل حاجه الكتاب المقدس يعني مصدر القداس مصدر الع- مصدر العقيده مصدر كل حاجه ما هي موجوده ومكتوبه في الكتاب المقدس فهي كلمه ربنا هي المميزه الصح من الغلط سراج لرجل كلامك ونور لسبيل اللي يقتنع ان هو عايز يمشي في النور وعايز يعني ربنا ينور له طريقه لازم ينور بالكتاب المقدس او لازم يمشي على على يعني يعني يبقى هو المصباح هو الحاجه اللي في ايدك منوره لك عشان تعرف تمشي ما تتخبطش عشان ما تتزحلقش عشان تبقى واخد بالك ان هنا في حيطه والسكه يمين عشان تبقى عارف كويس كل حاجه ماشيه ازاي ماشيه بال- بالفانوس ده او بالسراج ده اللي انت ماسكه في ايدك منور لك و- وموري لك انت ماشي ازاي وهت وهتعمل ايه في حياتك برضو شوية حاجات بسيطة من يعني من أقوال الآباء ال- ال- اللي عاشوها أو أو قالوا عنها يوحنا ذهبي الفم قال إنه يعني ما هو الملكوت إلا الكتاب المقدس، الملكوت أو ال- إن الواحد يدوق الملكوت الناس دي طبعا واصلة لعشرة قوية مع الكتاب المقدس، الناس دي لما كانت بتقرا الكتاب المقدس كانت بتشعر إنها في الملكوت، كانت تشعر إنها خلاص عايشة يعني واخدة الملكوت على مصغر كده من وهي لسه على الأرض. طبعا هي علاقة عميقة و- وتحتاج لأن الواحد يعرف يشبع فعلا من الكتاب المقدس ويشعر بكده. طبعا أولكم أنا أنا مش يعني لسه لسه الحاجات دي يعني تحتاج ت- ت- تمرين وتحتاج إن الواحد يحط في باله إزاي يقوي فعلا علاقته بالكتاب المقدس. ما يبقاش الموضوع دراسي وبس لا الموضوع لازم يبقى في في وجبة دسمة من الكتاب المقدس كل يوم. يعني مهما كان ال- ال- الموضوع ما بقاش بقى يعني ما- ملوش علاقه بقانون او ليه علاقه بانه لازم اعمل او لازم هقرا لا هو بقى ليه علاقه عند الناس دي بحياه ب- ب- بشعور وبتذوق للملكوت فنعدي بقى مرحله القانون ومرحله لازم ومرحله اب اعترافي قال لي بحته فيها عمق وفيها علاقه حقيقيه احنا الكسبانين منها واحنا اللي نتمناها ان احنا نوصل لها انفاس الله برضو في الجزء كده في التسبيحه بيقول ان الكتاب المقدس ده انفاس الله عارفين لما يبقى يعني حد قريب كده وشي قريب من وشه فانا شا يعني شاعر شاعر ب ب ب بالكلام وشاعر بال- بال- بشفايف كده بتتكلم في وداني و- وطبعا يعني بطريقه يعني تامليه شويه انه انه الكتاب المقدس وقت ما بفتحه وبقرا فيه تعليم ولا بقرا فيه وصيه هو بيكلمني فعلا هو مش م- مش حاجه بعرفها برضو كمعلومات هي حاجه بتكلمني يعني يوم ما اسمع وصيه الوصيه دي ليا الوصيه دي بتكلمني الوصيه دي نفس ربنا ليا وده اللي ربنا عايزني اعمله فلا نتردد ابدا يوم ما نشوف وصيه او يوم ما نشوف وعد انه ربنا بيكلمك بالذات بالكلام ده وعايزك تسمعه وعايزك تشعر بيه انه كانه ربنا بيكلمك انت direct يعني آه، في نقطة كمان آه، عشرة المسيح عشرة المسيح برضو أظن أن أكتر حاجة نعني بيها عشرة المسيح دي هي مفهوم الوصية والوعد في الكتاب المقدس يعني أنا لو لو معايا لو, لو عايش مع حد في البيت أخ مع أخت أب مع مع يعني مع عائلته أو أو أي حاجة يعني أي علاقة كده فيها حياة وفيها عشرة الناس تبقى فاهمه بعض قوي وبتبقى قريبه من بعض قوي لو الاب قال كلمه لابنه وهو بيحبه قوي خلاص مش محتاج زياده عن الكلمه هيكون ودنه خفيفه يسمع ابوه عايز يقول له ايه هيكون فاهم انه انه انه مثلا انه بابا متضايق في الحته دي لو انا عملت كذا من غير كلام كتير ومن غير حاجات كتيره هي عشره انه الواحد لما يعيش في وصيه ربنا وفي كتاب رب يعني كت... ال... الايات اللي فيها وصايا ووعود عايشه جوايا وبنفذ في الوعود دي يوم ما انا اعمل حاجه غلط هبقى هبقى متنبه وحافظ وفاكر الوصيه على فكره احنا اغلبنا اظن فاهمين وحافظين وعارفين يعني كلنا في حياتنا عارفين ايه الصح من الغلط بنسبه كبيره طبعا في حاجات يعني بتبقى خداعه احيانا او مش معروفه لكن الوصيه العموميه والحياه اللي المفروض نعملها بنبقى عارفين ايه الصح وايه الغلط يعني يوم ما بنقعد قاعده ونتكلم مثلا كلام فيه شويه ادانه او نميمه انت بتبقى قاعد او انت بتبقى قاعده واحنا عارفين انه الكلام ده مش صح على فكره يعني يعني احنا بنعمل حاجه مش واحنا مش مش مركزين لا احنا غالبا من كتر التعليم ومن كتر الكلام اللي سمعناه احنا عارفين بنسبه كبيره في حاجات كتيره ايه الصح وايه الغلط لكن العشره هي اللي تخلي الواحد يتنبه بدري يحس كده انه على فكره بابا بيبرق دلوقتي يعني يعني اقصد اقول ايه طبعا بمحبه يعني يعني هو يبقى الكلام جوانا انه انا حاسس ايه الصح وايه الغلط انا عارف كويس قوي ان المفروض دلوقتي اتوب على اللي انا بعمله ده المفروض أ- اصلي لربنا داخليا كده انه يا رب سامحني انا وقعت في الخطيه دي فهي العشره هي اللي بتخلي ال- الواحد ودنه يعني يعني بيسمع سمعه خفيف كده ومركز ربنا عايز يقول له ايه وعايز يعرفه انه يعمل ايه في حياته عموما تمام برضو دي حاجه علشان نكون دايما حاطينها في بالنا وعلشان للاسف الشديد في الفتره الاخيره بقى في موجه كبيره قوي من او مش يعني حتى على الاقل لو احنا مش يعني اظن اللي قدامنا كلهم مش شعارين بالحته دي بينهم وبين علاقتهم بربنا لكن اللي سمعته من اباء كتيره بيعانوا من اولاد ومن شباب عندهم بيشككوا في الكتاب احيانا وبيشككوا في في وجود الله احيانا ف احنا كلنا بن- يعني يعني جوه الكنيسه وجوه ال- ال- ال- ال- المكان اللي المفروض اللي هو مجال روحي ومجال نخدم فيه ربنا ونكون فيه على علاقه حلوه المفروض برضه نكون ما نقعش في ال- في اللخبطه دي او ما نقعش في الزحليقه بتاعه انه انه احنا نطلع مثلا التاريخ من الكتاب المقدس فنقعد ندرس او نقعد يوم ما يبقى معانا الكتاب المقدس حطينا في بالنا ان هو تاريخيا لازم نراجع هو الانسان كان من 10 مليون سنه ولا من 60 زي ما ولا ولا زي ما مكتوب في المم... يعني زي المعلومه ما هي مكتوبه في الكتاب المقدس ولا زي ما العلم بيقول هو الكتاب المقدس ولا هو كتاب تاريخ نقعد ن- نذاكر منه تاريخ وان كان يحتوي على معلومات تاريخيه يعني في معلومات تاريخيه كتيره وفي حاجات تاريخيا موجوده ومذكوره في الكتاب المقدس احنا مش يعني يعني بالايمان عارفين انها كلها مظبوطه وانها كلها ما فيهاش غلط لانه الكتاب موحى به من الله فاحنا حتى يوم ما يتعارض العلم مع الكتاب المقدس الكلام ده يتقال لكم انتم انا لو الكلام ده اتقال بره ي- يعني يعتبر ان في كلام كتير محتاج ل- ل- ل- ل- لان احنا نراجعه وان احنا ن- ن- ن- نفنده يعني لكن بالنسبه لنا احنا احنا من من قلبنا عارفين انه الكتاب المقدس المعلومات اللي فيه حقيقيه ويوم ما بيكون في كلام تاريخي الكلام اللي فيه حقيقي بغض النظر عن ايه اللي بيحصل بره معلش يعني بالبلدي كده احنا ملناش دعوه هو كتابنا واحنا عارفين اللي فيه ايه اللي بره ده يحصل بره ليه ناس وليه وليه الخدام انا مش ب... انا مش بت... يعني مش بحتقر ال... ال... ال... الناس اللي هي بتفكر يعني افكار آه، بدقه وعايزه تعرف وعايزه تفند لكن احنا يوم ما نصلي مش مطلوب مننا ان احنا ناخد الكتاب المقدس نز- نراجع ال- ال- الحاجات التاريخيه اللي فيه نقرا ونتعلم اه وال- واللي ليه مناقشات مع ناس بره ف- ليها يعني ليها شكوك وليها ردود ده كلام تاني وده نظام تاني وده محتاج علم ودراسه وافيه لكن بالنسبه لنا احنا وبالنسبه يعني ل- ل- لبساطه العلاقه مع مع ربنا احنا مش هناخده على انه كتاب تاريخ او كتاب علم او كتاب فلسفه الحاجات دي كلها موجوده يعني موجود منها في الكتاب المقدس الكتاب المقدس فيه حقائق علميه مثلا بس مش عشان نقعد ندرسها و... و... ون... ون- ونشوف الصح فيها ايه واللي, يت... واللي يتوافق ويتنافى مع بره ايه مش ده مجال الكتاب المقدس هو ما اتكتبش عشان كده ويوم ما يبقى في معلومه مثلا علميه مش مذكوره في الكتاب المقدس ما هو مش مطلوب انها تبقى مذكوره في الكتاب المقدس هو كونه ذكر بعض حقائق علميه يعني يعني في السكه كده مش معناها ان هو ده الكتاب مش ده الانسايكلوبيديا بتاعنا اللي هن- هنرجع ن- ن- ندور فيه على معلومه علميه موجوده جواه فعشان نكون عارفين انه ولا هو كتاب تاريخ ولا هو كتاب علم وبرده ولا هو كتاب فلسفه لانه برده في حاجات فلسفيه موجوده في الكتاب المقدس في في رسائل مثلا من رسائل بولس او في حاجات آه، يعني في في العهد القديم في ايوب مثلا في حاجات كده ليها علاقه ب ب ب بفل ب- يعني كلام فلسفي شويه كده برضه موجود في الكتاب المقدس لكن مش مجال ل- ل- انه يكون كتاب فلسفه او ان احنا نطلع منه فلسفات يعني ده لينا احنا كخدام عشان نعرف نشبع بكلام ربنا خلونا دايما ما نت- ما نتشتتش بال بال بالصوت العالي اللي احيانا يبقى حوالينا في حاجات معينه خلي الموضوع ابسط لانه المنفعه الروحيه لينا لو احنا ركزنا ناخده ككلام ربنا فعلا وواثقين انه انه ده فعلا وحي من من ربنا لاولاده علشان يعرفوه اكتر وعشان يمشوا في وصاياه اكتر طيب حتى برضو يعني آه، دي نقطة برضو لينا عشان نكون دايما يعني يعني شعارين ب ب بكتابنا المقدس كده ان هو فعلا اسمى بكتير من اللي بيقدمه العالم مهما كان يعني العالم في في جميع حتى احيان كتير قوي نقول شوفوا الاجانب ازاي مثلا آه، راقيين ومتعلمين و- ومحافظين وبيتع... وبيت... وما بيكذبوش و- وبينفذوا حاجات كتير قوي من اللي موجود في ك- في كتاب التعليم المقدس و... واحيانا كمان الناس تتجاوز تقول انه ال- اللي هم عايشينه بالفطره ده اسمى من الكتاب المقدس او يعني يعني تعاليم ساميه جدا هي التعاليم الانسانيه الطبيعيه معلش برضو لازم اولا يعني انا مش مش بقى هو ده مش مجالنا بس بديهي نكون عارفين انه حتى ال ال ال الحاجات الحلوه اللي موجوده جوه الناس هي هي برضو اساسها من الكتاب المقدس او ال- الناس دي ابائهم واجدادهم كانوا كانوا بيشربوا من الكتاب المقدس ولكن طبعا حاجه حلوه ان الناس كلها تكون ساميه لكن الكتاب المقدس دايما فيه ما هو اسمى يعني الكتاب المقدس بتعليمه ما حدش في حقوق الانسان بيطلب بحد ان هو يحب عدوه ما حدش في حقوق الانسان بيطلب يعني يعني مطالب سامية جدا موجودة في مسيحيتنا مش موجودة بره لكن دي برضو نقطة لينا مش عشان ن- نتكلم بيها هي دي نقطة تكون دايما جوانا اللي, اللي يتعمق اللي يقرأ مثلا موعظة على الجبل يقعد يذاكر فيها كده يشوف ازاي الرقي وازاي التعامل السامي مع كل الناس ومع مع كل كل ال- كل ال- القوانين بتاعه حقوق الانسان اسمى منها بمراحل موجوده في الكتاب المقدس طبعا يعني اجتهادات حلوه من العالم ان هو ي- يعني يكون في اجزاء على الاقل يعني او او حياه طبيعيه بين الناس وبعضها ما يكونش فيها يعني ظلم وما يكونش فيها آه، آه، امور وحشه يعني لكن برضه المنبع بتاعنا احنا كمسيحيين هو الكتاب المقدس قبل اي حاجه اللي يشبعنا ويعرفنا ايه الصح من الغلط هو كتابنا المقدس اللي موجود فيه تعليم ربنا يسوع اللي اللي هي اسمى تعليم من يعني من مبادئ ال- من مبادئ الكون يعني علاقتنا بقى كخدام احنا بالكتاب المقدس عشان برضو ن- نكون مركزين فيها كده ثلاث نقط آه، ممكن حتى يعني نسميها ده, ده ده تعب الخادم طول حياته او دي الحاجات اللي احنا بنتعب فيها طول حياتنا علشان نوصل روحيا ان احنا نبقى مليانين وعلشان مستنيين السماء في نهايه حياتنا طبعا. آه، اول حاجه آه، يعني يعني قراءه الكتاب المقدس نفسه كتح- في تحضيراتنا في حياتنا في, في في تعاملاتنا كخدام انت لما بتيجي تحضر بيبقى ايه مرجعك الاساسي اي مرجع يجي لكن الكتاب المقدس موجود اساس في اي درس في أي فقره في اي حاجه كده هتلاقوا ان هي لازم يكون ليها اساس من الكتاب المقدس علميه يعني ب- باستثناء المواضيع العلميه والدراسيه والحاجات اللي هي طبعا آه، آه، يعني يعني برضه ممكن نلاقي منها افكار من الكتاب المقدس لكن اي موضوع روحي او اي تعليم كنسي هو من الكتاب المقدس ده اكيد و- وحتى بقول لكم اي حاجه تانية ممكن نطعم بيها طبعا برضه من الكتاب المقدس او تكون دايما introduction لينا من الكتاب المقدس لكن لكن في- في قرايتي او في تحضيري انا لازم بعتمد على الكتاب المقدس في كل حاجه آه، تاني نقطة كخادم في الحياة أنا برضو بعيش الكتاب المقدس أنا مش معقول يكون الوصية اللي ببقى مثلا أبقى عندي درس الصبح عن المحبة وأتكلم فيها عن محبة ال ال ال القريب والبعيد وكل حاجة وأجي بعد كده أروح أتخانق خناقات مثلا في, في, في الشغل ولا في البيت ولا في أي حاجة لأسباب تافهة صغيرة ما بقاش عايش اللي أنا قلته ما بقاش ما بقاش يعني صريح بيني وبين نفسي أنا طالما يعني وافقت على نفسي وموجود ان انا ابقى خادم لكلمه ربنا انا لازم ازق نفسي كل يوم اعيش اعيش زي ما ما ربنا بيقول لي اعيش الحياه ال- ال- ال- اللي المفروض اعيشها وابقى الكتاب المقدس ده بوصاياه متطبقه في حياتي وابقى مركز مع نفسي ولما اغلط اتوب ولما لما الاقي نفسي مش في السكه المظبوطه اراجع نفسي لانه انا عايش الكتاب المقدس انا مش مش اداه او الموضوع ده بالنسبه لي مش activity يعني هو الخادم عمره ما كان خدمته activity الخادم خدمته حياة فمع تحضيراته مع دروسه مع كل حاجة بيعملها وبيقولها هو برضو عايش الكتاب المقدس وبرضو في, توصي... في يعني في توصيله لل... لل- للمخدومين عموما بيحتاج مني تعب برضو ان انا اروح و... واجي و... و... واسعى انشر كلمة ربنا واسعى اوصل كلمة ربنا للناس ودي برضو خدمتنا الاساسية اللي احنا بنترجاها يعني بعد فترة كل واحد فينا اكيد حلمه ان هو يجي في يوم من الايام يبقى بيوصل كلمة ربنا للناس ف... ففي سعي ورا ان احنا نوصل كلمة ربنا وده برضه فيه تعب أو الثلاث نقط فيهم تعب ولكن التعب يعني واجب في الحكاية دي أو أو الواحد يبقى بيتعب وهو مبسوط وهو فرحان إنه بيعمل الحاجة اللي هو نفسه فيها هو عايز ي- يبقى إنسان مسيحي يعني يوصل كلمة ربنا ويوصل السماء في الآخر على حس ولاده وعلى حس أتعابه الكتاب المقدس هو ال- الباب وهو المنفذ لينا كلنا ولكن نقرا الايه مع بعض بس ولكن كونوا عاملين بالكلمه لا سامعين فقط خادعين نفوسكم لانه ان كان احد سامعا للكلمه وليس عاملا فذاك يشبه رجلا ناظرا وجه خلقته في مرآه فانه نظر ذاته ومضى للوقت نسي ما هو ولكن من اطلع على الناموس الكامل ناموس الحريه ثبت وصار ليس سامعا ناسيا بل عاملا بالكلمه فهكذا يكون مغبوطا في عمله اظن يعني ملخص وافي من جوه الكتاب المقدس ان احنا ازاي المفروض نعيش وازاي المفروض يعني يعني نتعامل في حياتنا عموما طيب انا برضو ايه قلت يعني اربط كده يعني في- من خلال خدمتنا آه، يعني قعدت اتخيل كده انه ال- الكارز ده او ال- او اللي بيعد عشان يبقى كارز ده المفروض ان هو يبقى زي تاجر يعني يعني تج- يعني عنده عنده تجاره لازم يوصلها بم- ب- يعني بمفهوم العالم يعني عندك حاجه عايز تعملها عندك business ال business بتاعك ايه دلوقتي كخادم هو ك- كلمة ربنا طبعا هو ان انت توصل كلمة ربنا فالخادم او ال- sorry الكارز يعني ممكن يبقى يعني نشبهه كده ب- بحاجة زي ال- التاجر يعني راس ماله او ال او ال ال- ال- الفلوس اللي هو يبتدي بيها تجارته دي او الحاجة اللي هو معاه عشان يقدر ي- يعمل ال- الشغل بتاعه ده راس ماله ده هو ال- ال- الت- يعني التحضير والافكار والامثله الروحيه وكل حاجه بنجهزها بنلاقيها فين بنلاقيها فين كل الحاجات دي في الكتاب المقدس يبقى يبقى يبقى فين ال... فين الراس المال معانا او فين الفلوس اللي معانا او فين الحاجه اللي احنا جاهزين بيها عشان نعمل يعني نقدمها وعشان نشتغل بيها هي الكتاب المقدس فراس مالك هو الكتاب المقدس فلوسك ك... كبيزنس مان كده مع ربنا يسوع هي كتابك المقدس هو ده كل ما تمتلكه من من يعني من فلوس ومن من حاجه تقدر تبدا بيها شغلك وخدمتك بضاعتك اللي انت هتقدمها للناس اللي هي فضايل وتعليم صالح و- و- وامور حياتيه كده حلوه و- وامور حتى لو تنمويه كل الكلام ده كله هنجيبه برضه منين من الكتاب المقدس يعني راس مالك وبضاعتك موجوده في صندوق واحد هو الكتاب المقدس ده لو انت هتشتغل مع ربنا فعلا وعايز تبقى يعني businessman ناجح مع ربنا يعني هيبقى تحضيرك وحال يعني sorry راس مالك وحاجتك كلها هي الكتاب المقدس بضاعتك اللي هتقدمها للناس في تجارتك هي برضو الكتاب المقدس ارباحك بقى ايه اللي انت عايز تكسبه انت انت جاي هنا ليه وعايز تكسب ايه في الاخر كلنا يعني ايه تفكيرنا في الشغل مع ربنا غير ان احنا في نهايه عمرنا نوصل فين السماء ما حدش فينا يعني اتوقع ان هو يكون جاي يحلم انه يخدم ربنا ويعيش معاه غير عشان يوصل في الاخر في السماء فانت في الاخر يعني ايه ال- الارباح بتاعتك كلها وكل ال- ال- اللي انت نفسك فيه ونفسك توصل له هتستمتع بيه في السماء وهتوصل في الاخر بس بشرط ان انت تبقى تجيرت صح بشرط ان انت تكون وضبت راس مالك صح و- وعرضت تجارتك و- وكسبت بيها الناس صح في الاخر تكسب وتوصل ان انت كل ال كل ال- اللي تعبت فيه وكل ال- اللي عملته هتوصل بيه في الاخر للسماء اللي ربنا تبقى عايش و- و- و- ومرتاح وشاعر ب- بنهايه رساله بعد عمر طويل ان كان ام قصير يعني زي ما ربنا بيقسم لنا كلنا لكن بنوصل في الاخر يبقى عندنا ربح في السماء هو ده ربحنا وبعدين في بقى برضو لينا شركاء في الشغل لازم نبقى عاملين حسابنا ال businessman يعني لازم ما يشتغلش بطوله كده لازم يكون معاه شركاء لازم يكون معاه ناس تسنع- تساعده وتسنده فالشغل بتاعنا او ال- او العمل بتاعنا كله موجود معانا برضو في شركائنا اللي هم يعني يعني خدام معانا موجودين وناس بتسندنا وناس ما ينفعش نخسرهم ما ينفعش حد يخسر شريكه والا البيزنس كله يحصل فيه ايه يحصل ايه لو انا داخل في شغل و- وصاحب مثلا شركه وبعدين معايا شريك والشريك ده برضو داخل معايا براس المال وكل حاجه تمام وبنعمل الصفقه واحنا بناخد الصفقه حصل ايه؟ قمنا نتخانق مع بعض وانت وانت ولطشنا في بعض طب وبعدين؟ هنعمل ايه مش لاعب يعني كل واحد هيقول لا انا انا بقى انا احط فلوسي وحاجتي وحالي وبعدين يبقى يشاركني فيها حد انا متخانق معاه مش هينفع خلوا بالنا علشان دايما حاجات كتير قوي من اللي بتبوظ لنا البيزنس مع ربنا بتيجي في الحته بتاعه الشركه دي بتيجي في الحته بتاعه انه شركائنا اللي المفروض يساعدونا ونساعدهم ونبقى كلنا ايد واحده بنيجي في وقت من الاوقات ما نبقاش شغالين بايد واحده ما نبقاش شركه واحده هينفع الشغل ده هيبوظ من اوله لاخره هيبوظ بسبب خلاف في, ش- في, في, في نقطه اخيره مع مع كل الارباح دي ومع كل الحاجات المستنيانه دي تخيلوا بقى انه يبقى فعلا كل الامور دي معده وجاهزه والواحد عارف عن كلمه ربنا كتير ومجهز نفسه ومحضر نفسه وفي الاخر بركه ال- الشغل كله تطير منه عشان شريكه عشان ما خدش باله انه يحافظ على على شريكه خلي بالنا ان في الب- في الشغل بتاع ربنا ده دخولنا دايما كده كلنا ماسكين في ايد بعض وداخلين يعني مفيش حد بيخش لوحده كلنا يا هنمسك ايد بعض نخش خدام و- وناس ماشيه مع بعض وحابه بعض وفي ايدينا من ورا كمان او او او من قدام اكيد هيبقوا مخدوميننا كمان اللي احنا اشتغلنا معاهم وتعبنا معاهم علشان يخشوا معانا السما ونكون كلنا ايد واحده فخلي بالنا انه الش- الشركه امر مهم قوي في الكرازه بال بال يعني بال بالكتاب المقدس وفي وصولنا للسماء ناخد بالنا من النقط دي انا حبيت بس أ- امثلها كده علشان نفضل دايما متخيلينها انه خلي بالنا ال business احنا ال business بتاعنا كله متلخص في راس المال والتجاره اللي هنتاجر بيها والشركاء اللي هيكونوا معانا اللي لازم نشارك بعض عشان نكسب وعشان نتفوق يعني طيب خلينا بقى نركز كده في نقطه برضو عمليه مهمه علشان في خ- في خدمتنا نعرف ازاي نوصل فعلا الكتاب المقدس ل- لاولادنا ولمخدومينا و- ولحبايبنا حتى حوالينا في كل مكان آه، اول حاجه الكتاب المقدس علشان يعني يكون طريقته زي ما ربنا يسوع كان كان بيكلمهم بامثال عشان يوصلوا للناس بالذات مع ال مع ال مع ال على فكره هو مقسوم شقين موضوع تقديم الكتاب المقدس ده انا عارف ان في ناس ممكن مستقبلا تروح في الاماكن اللي هي زي ايشيا وزي ال- الحتت ال- ال- اللي يعني فيها نون بليفرز يعني الكلام ده ما ينفعهمش يعني الكلام ده ينفع اكتر الناس البسيطه ال ال او او الناس اللي عندها نيه واستعداد تسمع ببساطه اكتر في افريقيا او في اماكن حتى لكن ما فيهاش يعني atheism من- منتشر ومتفشي يعني لانه طبعا ال ال ال الشغل التاني ده شغل متخصص ه ه يعني هتكلم عنه في ايجاز في الاخر لكن هو انا نفسي ما اعرفش يعني انا نفسي لسه محتاج اذاكر لان الموضوع ده كله فيه مذاكره شديده يعني لكن خلينا الاول نبدا بالسهل وبال وبال وبالاغلبيه كمان اللي احنا واجهناها في خدماتنا عموما هي انه الواحد بيحاول على قد ما بيقدر يوصل كلمه ربنا من خلال امثله ان احنا دايما لما نيجي نحضر درس او نعمل حاجه فيها معلومات في الكتاب المقدس وفيها فضايل وحاجات حلوه هنوصلها للناس لازم ندي مع ال- مع الكلام امثله يعني ان ما- ان كان نفسه احنا ب- يعني يعني هناخد امثله من الكتاب المقدس او احنا نفسنا بن بنقول لهم برضو زي ما ربنا كان بيوصل تعليمه احنا كان لازم نعمل امثله لازم نديهم امثال بس لازم الامثال دي فيها شروط يعني انها تكون حاجه من حياتهم زي ما ربنا يسوع كان بيعمل لما ربنا يسوع كان بيكلم المزارعين كل الناس فاهمه ايه هي ال- ال- الزرع والبادر وحب وال- والحبه وسقطت فين والارض ايه كل الكلام ده الناس فاهماه وعارفاه عجين بيختمر الناس كلها الستات اللي قاعده عارفه العجين والخمير والكلام ده كله عشان ده قريب لل culture بتاعهم فاحنا لما نيجي نكلم حد بنكلمه بال culture بتاعه بنبقى عارفين شويه ال- بس طبعا بدراسه وبوعي عشان ما نبقاش برضو بندي امثله يعني يعني على اننا بن بن بن بنقربها من ال culture بتاعها بتاعهم وما تكونش مدروسه ومعروفه فلازم اعرف كويس اللي حواليا دول بيفكروا ازاي وعندهم ايه مهم وعندهم ايه يفرق معاهم في حياتهم علشان اقدر استخدمه في, في توصيل كلمه ربنا اما ابقى عارف اللي قدامي ده بيفرق معاه حاجه هوصلها له بطريقه ي- يعني تملى تملى مخه وتملى قلبه كده لانه هيكون مقتنع بيها وعارف انه الحاجات دي حاسسها ومش عارف فتكون من حياتهم وتكون امثله عمليه ما حدش ربنا يسوع لما كان بيدي بالامثال ما كانش بيدي حاجات اصعب ما كانش بيدي حاجات صعبه م- ومش عمليه انها تتنفذ كل حاجه بتبقى عمليه وسهله لما اجي ادي تدريب لما اجي أ- أ- ابقى في خدمتي ب- بوصل مفهوم بوصل حاجه لازم ابقى عملي وبسيط في في في في, في ان انا ادي الناس تدريبهم او او او حاجتهم يعني العمليه اللي يشتغلوا بيها. ولازم الامثله نفسها تبقى بسيطه ومفهومه، ما نقعدش ن- نطول ونخلي الموضوع بصعوبه علشان الناس تفهم وعلشان الموضوع يبقى بسيط لازم دايما احنا نبسط، نفكر اللي قدامنا دول مستواهم ايه مش مش مستوى فكري انا ايه يعني دايما لازم نعرف ونفهم كويس قوي يعني حتى من من ضمن الحاجات والنقط الاساسيه يعني هو حتى سرعه الكلام انا دلوقتي بتكلم بسرعه مثلا معينه لو نفس السرعه دي اتكلمت بيها في مكان بسيط او حتى مثلا في في حته زي اه يعني مثلا في في السودان مثلا لو لو لو قدامنا الناس برضو بسيطه لازم تون الكلام يبقى هادي علشان الناس تفهم كل اللي انا بقوله اوكي يعني يبقى الكلام كله دايما ايه هادي و- و- و- وفي تونز و- و- وبطلع وبنزل وبوصل ببساطه للناس علشان تبقى فهماني وعارفه انا عايز اوصل لايه برضو حاجة تانية مهمة جدا في خدمتي وف- وفي توصيل لكلمة ربنا وال- وال- وال- وللإنجيل هي وسائل الإيضاح وسائل الإيضاح أمر مهم جدا لما كنا في أعداد خدمة كانوا بيقولوا دايما إنه صورة واحدة مرئية يعني أفضل من من من آلاف الكلمات ال- ال- اللي ممكن تثبت عند الناس البسيطة بالذات أو عند الأطفال لازم يكون في دايما وسائل إيضاح مت- متحضرة حلو الحاجات دي كلها بتفرق جدا جدا طريقه تحضيرها واتقان تحضيرها دي حاجه بتفرق قوي طبعا وسائل ايضاح يعني انكلودنج نقط وفي نقط تانية زياده عليها كمان لكن على سبيل المثال المطبوعات والصور لما اجي مثلا محضر درس عن حاجه لازم اروح وانا معايا صوره معينه مثلا عن الدرس للاطفال فيشوفوا يعرفوا الموضوع ايه وال- وال- والصوره دي ايه لازم مثلا لو في زي اللوحات الوبريه دي فيها صور بتتحط قدام الاطفال فبيشوفوا قدام عينيهم ايه اللي بيحصل القصه تدريجيا مشيت ازاي الكلام ده مهم جدا يعني حاجه مهمه قوي مع مع تحضير الدرس معايا صوره معايا الحاجات اللي انا مجهزها علشان او او او مطبوعات زي مثلا النهارده مثلا هيوزع عليكم فلاير كده جميل قوي ليه علاقه بالموضوع هو ده نوع من انواع وسائل الايضاح تروح وانت معاك ورق فيه معلومات تقدر تقراه الموضوع يتراجع هو هو طبعا ال- ال- ال flyer غير الكلام اللي انا بقوله لكن ال flyer فيه حاجات جميله ليها علاقه برضه بالكتاب المقدس لو اتحفظت واتعرفت خلاص انت استفدت اكتر من الموضوع فلازم نبقى دايما فاهمين انه ال- ال- ال- الحاجات المساعده دي اساسيه في خدمتنا اساسيه مع اولادنا ومع مع حتى ال- ال- الاعمار الكبيره انها تكون موجوده آه، نماذج الحاجات اللي هي زي آه، زي مثلا آه، ماكتات او حاجات بتتعمل علشان برضو الناس تشرح زي مثلا خيمه الاجتماع لما يكون في ماكت او نموذج الناس شايفه ايه اللي بيحصل يعني ايه خيمه الاجتماع يعني ايه الموضوع تابوت العهد كان جواه ايه كان فيه ايه الحاجات كلها القصص الكتابيه اللي عايزين نوصلها لازم يكون في برضو مع الحاجات اللي صعبه تتفهم ماكتات انا نفسي بقى يعني مع يعني يعني لسه فاهم من قريب مثلا ال- بالظبط كده تفصيل خيمه الاجتماع دي ايه لما لما شفتها في الانافوره مثلا بس يعني في حاجات معينه بشوفها في عيني او بتيجي قدام عيني افهم كويس الكلام اللي بيتقري مش مش محسوس ومش م- ومش مفهوم غير لما النموذج يبقى قدام عيني قريب وشايفه بعيني وقادر أ- افهم يعني يعني مقصود بايه يعني تمام آه، برضو من وسائل ال- ال- الايضاح اعمال يدويه ممكن يعملوها هم بايديهم يعني حاجه ليها علاقه بالدرس اللي انا اديته او القصه الكتابيه اللي انا فهمتها لهم او او يعني اي حاجه كدرس يعني لما يجوا يعملوا بايديهم حاجه عمل فني شغل ليه علاقه بالموضوع اي حاجه بايديهم برضو دي وسيله ايضاح ممتازه وحاجه مهمه قوي ان انا اقدر أ- اكون يعني معتمد عليها توصل توصل الفكره وتوصل ال- ال- الحاجه تمام آه، نقطة تانية آه، برضو حاجة مهمة قوي في في في بالذات في ال- يعني في توصيل الكتاب المقدس للناس البسيطة احنا مثلا الأفلام دي كانت بتعمل معانا شغل فظيع في السودان مثلا يعني ناس بسيطة كتير قوي بالنسبة لهم ان هم يتفرجوا على القصة في فيلم ده امر يعني آه، جميل قوي حتى لو احنا دلوقتي بقى بالنسبة لنا يعني مش امتع حاجة ان احنا نقعد نتفرج على فيلم يعني كده الا لو حاجة جديدة وفيلم مش عارف ايه لا احنا الافلام اللي كنا نتفرج عليها من 15 20 سنة لو اتعرضت دلوقتي في بعض اماكن بالنسبة لهم واو يعني ايه ده ازاي كده ويقعدوا بقى يتاثروا ويعيطوا مع ال- مع الاحداث و- ويعني ينفعلوا جدا و- ويوصل لهم القصه ببساطه لانه هي بالنسبه لهم tool tool مهمه قوي آه، وحاجه مش متعودين عليها فبينبسطوا لما بيشوفوها برضو تتحط في البال برضو حاجة مهمة قوي الألعاب والحركة للمبتدئين بالذات وللناس اللي مش عارفين كتير ال ال ال الأفكار اللي هي زي الس- أفكار ال sports اللي ليها reflection مثلا عارفين كان أبونا مينا هو اللي قال لي الفكرة دي مرة يعني بيقول لي أنت عارف إن الآباء زمان كانوا بيعملوا ال ال الحكاية دي في تعليمهم دايما مع ال مع التلاميذ يعني ال game هو ايه بس طبعا ال game بياخد وقت اطول شويه يعني يعني يجي مثلا آه، تلميذ لابوه على- عارفين طبعا كلنا اي حكايه من الحكايات مثلا حكايه مثلا آه، ال- الاب اللي قال آه، ل- يعني ل- لتلميذه يعني على موضوع السبت انه يروح ويغسله ويعمله كلنا عارفين القصه مثلا انا مش بتكلم على القصه انا بتكلم على بصوا التطبيق هو game و reflection هو قاعد يلعب game بس آه، لعبه كتير قوي الصراحه ايام وشهور بيلعب ال game وجي في الاخر وصل له ال reflection السبت حصل فيه ايه طيب زي ما ما كلمه ربنا بتنقينا انت كمان بتتنقى حتى لو قريته بس كده يعني آه، يوحنا القصير لما راح مثلا يزرع الشجره والسنه عمال يروي فيها ده ال game ايه ال reflection ان الطاعه او الحاجه ال- ال- ال- ال- الفكره كلها توصل لنا ب- ب- بموضوع الطاعه ده يعني لكن الموضوع ده مهم جدا والاباء نفسهم كانوا بيعتمدوا عليه طبعا احنا مش هنعمل game لمده سنه اكيد يعني لكن لكن اقصد اقول احنا احنا في ساعتها نقدر قوي نعمل games ليها علاقه بال بال بالدرس وليها علاقه بالموضوع بتاعنا الناس تتحرك وت- وتعمل الحاجه تلاقي نفسها م- يعني يعني طالعه ب- ب- ب- يعني بمعلومات اكتر و- و- ومستفيده اكتر بسبب الحاجات دي ما نستهينش بيها ابدا دي حاجات اساسيه في توصيل كلمه ربنا للبسطه وبتوصيل كلمه ربنا لل- للبيجينرز عموما يعني سواء من الاطفال او من الكبار على فكره من- حتى الشباب يعني الشباب والكبار يحبوا قوي الحركه ويحبوا قوي ان احنا نتفاعل في طبعا في اماكن كتيره انا ما ما اقدرش اقول ان كل الاماكن يناسب فيها نفس ال- نفس الحاجات لكن الاغلبيه عموما يعني في حتت كتيره بيبقى بد- بن- يعني على الاقل نفس ال ال ال ال الشباب اللي طالعين في اماكن كتيره كلنا بنستخدم او اغلبنا بنستخدم نفس ال tools دي يعني وشعارين ب- ب- وبنتبادلها وشعارين انها فعلا حاجه effective قوي في خدماتنا يعني اه سكتشات ومسرحيات دي كانت اخر حاجه في ال- برضه في وسائل الايضاح انه برضه لما الحاجه تتمثل لو احنا كخدام مثلنا الفكره مثلا وخلينا الناس تساعدنا في حاجه من ال من ال من ال مثلا قصه هتتعمل آه، اللي كانوا بيعملوه السنه اللي فاتت مثلا في في الكريسماس ما اعرفش السنه دي غالبا اتعمل برضو نفس الحكايه بتاعت قصه مثلا ال- ال- الميلاد انها تتمثل قدام ال- ال- المخدومين وان هم يشوفوا قدام عينيهم حركه بتتعمل كمسرحيه او كسكتش صغير هم نفسهم يشاركوا فيه الكلام ده كله برضو بيفرق قوي وما نستهونش بيه الحاجات دي كلها تولز مهمه جدا حتى لو انت محضر تحضير رائع يساعدك قوي ويضيف كتير قوي الحاجات اللي احنا بنقولها دي يعني عايز اقول لكم ساعات الحاجات دي تشيل لما تكون انت مش محضر كويس لكن لكن طبعا هي مش المفروض تمشي كده المفروض ان احنا نحضر كويس والتولز دي كلها تساعدنا وت- وتكون معانا في الحاجات دي كلها برضو حاجة مهمة قوي آه علشان برضو نبقى عارفين انه الانجيل لو هو عايش فينا وجوانا هنعرف نوصله في كل حاجة هنعرف نوصله في كل حاجة يعني الالحان ال- ال- الكنسية اللي عندنا في كنيسة ما هي الا برضو كلام من الانجيل يا اما قص... يا اما حاجات يعني يعني ملحنه نفسها كلها من الانجيل يا اما افكار كلها مبتكره ومتاخده من الانجيل في التسبيحه مثلا نقعد نحكي كده حكاوي كلها من الانجيل ولكن د- داخله في افصاليه او او او او ثيوتوقيه يعني بن- بنحكي فيها حاجات ورموز كلها من الانجيل. الترنيمه اللي احنا بنختارها مع درسنا ومع تحفيظنا احنا ممكن قوي انتقاء الترانيم ال- ال- ال- اللي ليها مفاهيم عن الانجيل او حتى فيها اجزاء كامله محطوطه جوه الانجيل دي حاجه بالنسبه لنا تول قوي جدا في توصيل كلمه ربنا، يعني ممكن قوي نحفظ جزء كامل من ال من ال من ال من ال من الانجيل يعني من خلال ترنيمه او من خلال شعار هي برضو الشعارات برضو نفس الحكايه لما نيجي مثلا يكون عندنا يوم روحي وعاملين شعار عباره عن ايه واحده بتتلحن وبتتقال قبل اول ما العيال تتجمع وقبل ما العيال تمشي وقبل ما ناكل هو هو شعار اليوم هو عباره عن ايه من الكتاب المقدس خلاص طلع مع نهايه اليوم حافظ ايه حافظ ايه وعارفها و- وكل ما احنا ننتقي ونعر... ون- ونستخدم ال tools دي في ان احنا نوص... نوصل بيها كلمه ربنا كل ما كان الموضوع more effective يعني مع ال... مع المخدومين ان هم يطلعوا ب... ب... بفايده اكبر واعلى لان ال tools دي كلها هي الكتاب المقدس كل الحاجات دي بتطلع وبتدخل وبتعمل وبتوصل في الاخر كلمه ربنا اللي هو الكتاب المقدس آه، اختم بحاجه آه، انا نفسي مش آه، مش دارس فيها خالص وعشان كده انا بس يعني برضو دي انا انا يعني سالت فيها علشان انا نفسي خ- يعني يعني خبرتي م- في ال- في الموضوع ده م- يعني كل ال- كل الناس اللي اشتغلوا في ال field ده قالوا ان الموضوع محتاج دراسه قويه ومحتاج فهم عالي و- واتقان ل- ل- ل- ل- لاساليب مهمه جدا في حياتنا عشان نقدر نوصلها ودي الشغل مع ال non-believers عموما يعني او الناس اللي هم مش بس non-believers لسه هيتبشروا يعني دول برضو سهلين اللي هم اللي ز- يعني في مثلا ناس بسيطه مجتمعات بسيطه في, في افريقيا لسه يعتبروا non-believers لان هم ما وصلتهمش البشاره مش مش atheist يعني مش مش ال مش ال atheism اللي احنا بنتكلم عليه انه انه الالحاد عموما سائد في جو ففي الحاله دي طبعا بيحتاج مداخل مختلفه مدروسه ولازم اللي هيشتغل في الشغل ده يكون دارس كويس قوي لكن تلخيصا كده آه، يعني هي نقط مهمه قوي م- م- تكون introductions برضو لتوصيل كلمه ربنا انه اول سؤال او اول حاجه دايما تبقى شاغله بال الناس دول هو اصلا في ربنا ولا لا هل يوجد اله فعلا في ربنا ولا ما فيش ربنا طبعا اللي انا بقوله ده كلمتين يتقال ازاي في في سنتين تحضير يعني يعني محتاج دراسه ومحتاج الواحد يفهم فعلا ويعرف فعلا لسه ابونا كان بيقول لنا امبارح اللي مش مالي ايده بي- بيتبهدل يعني اللي ممكن هو نفسه يتلخبط لو لو قعد مع حد مش عارف ف- فناخد بالنا من الحكايه دي علشان إيه اللي هيشتغل وربنا هيديله ال- ال- ال- السكه دي يشتغل فيها لازم يدرس ويدرس دراسه وافيه وطبعا انتوا اكيد عارفين يعني آه، بعد كده بتبقى نقطة تانية أو سؤال دايما يتسأل هو أي إله بعد ما بنوصل في ال في ال بالتدريج يعني لأنه اللي قدامي يقتنع إنه أوريدي في ربنا أي ربنا بقى فيهم هل هل يعني ربنا بتاع أي دين فيهم يعني برضه ليها تحضيراتها وليها أساليبها وليها سكاكها علشان نقدر نقنع بيها حد وبعدين برضو بقى سؤال ملح كتير قوي وده برضو احيانا يوصل يعني احنا انا سمعت برضو من اصحابنا اللي هنا مثلا بيخدموا في مدارس الاحد انه شباب كتير بيسالوا الاسئله ليها علاقه بالذات بالعهد القديم وليه ربنا عمل كده او لماذا الشر او ليه او ليه حصل شويه حاجة يعني ليه ال- ال- العهد القديم يبدو ان إن ربنا كان قاسي قوي عن العهد الجديد دي برضو تساؤلات يعني اراوند الموضوع ده ويمكن دي اسهلهم يعني انه ان احنا برضو فيها دراسات برضو طبعا وافيه ومعروفه علشان اللي يقدر ي- يوصل النقط دي لكن يعني دي تعتبر حاجه خفيفه كده الجزء ده كله زي ما اتفقنا تاني وبعيد عليكم ليه ناسه مش اي حد ليه ناس اللي ربنا هيختارهم علشان يشتغلوا فيهم لكن الماجوريتيز والاغلبيه في خدماتنا هو الجزء اللي احنا كنا مطولين فيه علشان يعني برضو ايه يبقى يبقى الفايده اعم لل- للكل يعني آه، انا كده خلصت يعني نشكر ربنا لا طبعا هو يعني اختيار ربنا من اختيارنا برضه لو احنا سعيين اصل هي خدمه وهي حاجه حلوه انت عايز تعملها فلو ربنا اداك الت... يعني انت حاسس بالتالنت دي و- وذاكرت فيها طبعا يجوز يكون يكون ربنا يستخدمك في ال- في المجال ده اكيد يعني ده زائد كمان انه انا مش عايز اقولها يعني ان انا اول واحد مؤثر فيها يفترض علينا كلنا كخدام اصلا ان احنا نكون برضه دارسين ومليانين الناس دي ما كانتش بتجهز نفسها لايه اللي هيحصل اما انطونيوس اللي كان في في يعني يعني في, في في الصحراء وعايز راهب لما حصل و- و- وبقى في بدعه ما عادش يحضر لها ويجهز لها لانه هي ع- يعني التعليم عايش في حياته نزل اتكلم أ- اكيد طبعا يعني كان كان قصدي اقول انه بما انه عايش ال- الانجيل وعايش الدفاعيات في قلبه فنزل دافع هي دي النقطه طبعا اللي يعني ال- القديسين دول وصلوا لها لكن انا معاك طبعا انه لو انت حاسس بالتالنت وحاسس ان انت عايز تذاكر اكيد لازم تذاكر يعني دي حاجه ما ما فيهاش يعني آه، افكار تانية اه طبعا شكرا ليكم وربنا معاكم صلوا لنا.
ميرسي جدا يا بونا ميرسي خالص آه طب وانتوا داخلين خدتوا bracelet كده والولاد خدوا آه سلسله ممكن شيري تشرح لنا دي عباره عن ايه بالظبط دي كلمه السر بقى خلاص ها يعني طالما لابسينها تعرفوا تخشوا من الباب من غير اي حاجه
هو زي ما بونا أشار لفكرة وسائل الإيضاح في الخدمة آه، دي نموذج ل- لجفت كرازية ممكن تنفعنا قوي في الخدمة آه، معاكم كلكم آه، هي بتبتدي من أول الهارت أوكي ف because God loves us he sent an angel to Virgin Mary the purest of women, and then the Holy Spirit came upon her, and she gave birth to baby Jesus. And he was born in a manger. And then the angel appeared to the shepherds, العصاية. And then a star appeared to the three wise men who came to baby Jesus and gave their gifts gold, incense, and myrrh. بس آه، شطارتكم بقى تفكروا في حاجات زي كده تن- تنفع في ال في ال evangelism. Thank you.
امبارح ابونا في اليوم الروحي كان بيكلمنا على المداخل آه، نبتدي بيها حوار مع حد وال bracelet دي او واحده شبهها يعني بفكره تانية عن فكره الخلاص والفداء كانت حاجات احنا خدناها مره كده في mission في هونج كونج وكانت هي دي البدايه وهناك ممنوع ان احنا نتكلم straight كده في ال- فكنا choir ومعاه ال- bracelet دي واللي بيقفوا يتفرجوا على ال choir بياخدوا ال bracelet وبعدين طبعا بيسالونا هو ده ايه فبنروح بقى داخلين ونبتدي نحكي لهم هو هو انتوا بقى Christians ويبتدوا يتكلموا تبقى هي دي المدخل يعني فهي دي افكار احنا بيعملوها مجموعه وسائل ايضاح علشان تبقى مداخل نستخدمها في الكروز ال announcement بقى براندي team عملوا ال creation واول اول واحده خالص كانت قصه الفداء كلها خلاص والفداء كلها اه بنحط معاها زي الورقه اللي معاكوا ديت بال English اه ال announcement بقى آم، آه، بفكركم طبعا بدينا research meeting ال results بتاعت ال research بتاعتكم بداوا ت- تقعدوا مع ال leaders علشان ناخد قرار هنبتدي ايه في ال projects فيا ريت آه، كلكم كده تبقوا مهتمين انتوا تحضروا ال meeting دي آه، بفكركم الاسبوع الجاي يوم الجمعه والسبت عندنا ال conference آه، كان حد حضر معانا ال spiritual day امبارح يعني انبسطتوا مش كده كان انا حسيت ان هو كان يوم رائع جدا جدا وعايزه اقول لكم ان ابونا يعني فعلا فرحان بيكم جدا وبيقول ان انتوا فعلا دفعه كده ملتزمه وجديه وامبارح ما غلبتوش يعني اطلعوا نص ساعه وارجعوا نص ساعه بالظبط وترجعوا فعلا يعني آم، رفعتوا راسنا يعني ميرسي فيا ريت فعلا تحاولوا تقدروا تحضروا آه، ال conference واللي مش هيقدر يبيت في day use يعني ممكن تيجوا ت- الجمعه بس او متهيألي ممكن السبت بس كمان آه، كارولين هتبقى واقفة برضه في الآخر لسه ممكن النهاردة اللي حابب يحجز يعني أنا عرفت منها إن تقريبا 60 بس اللي حجزوا لحد دلوقتي خسارة يعني هيبقى يوم حلو بيبقى معانا كمان ال members بقى بتاعت ال countries وال leaders تبتدوا تتعرفوا عليهم وكده أم، انا بس يعني المره اللي فاتت ما ما لحقناش نقول لكم آه، لو تفتكروا في الاول خالص انا قلت لكم ان احنا every four weeks في تيم معين للمحاضرات مع ال workshops مع ال homeworks اول اربع اسابيع كانوا evangelism leadership تاني اربع اسابيع كنا بنتكلم على الخدمه في Asia و Africa how to evangelize in both يعني فكان ال homeworks معظمها بتتكلم على characteristics of an evangelism evangelist ال preaching حاجات زي كده اهوت الاربع اسابيع اللي احنا فيهم دول احنا بنتكلم على آه، احنا كارزين للكنيسه القبطيه الارثوذكسيه كانت اول محاضره آه، الاسبوع اللي فات كانت how to introduce the Coptic Church وامبارح خدنا إفخاريست الإفخارستية مع الكرازة آه، النهارده خدنا الانجيل والاسبوع الرابع اللي هو هيبقى آه، يوم 18 طبعا السبت الجاي احنا ما عندناش هنا كورس يعني هيبقى الناس اللي هتروح ال conference جمعه وسبت لكن احنا هنبقى هنا اجازه فما فيش محاضرة السبت الجاي المحاضرة الرابعة هتبقى يوم 18 January هتبقى عن المعمودية مع أبونا مينا أم، ال- لو تلاحظوا احنا بنتكلم في الاربع اسابيع دول على ال- الكنيسه القبطيه و- وانا كخ- كارز انا ايه ال- ال- اللي انا عايز اعمله بالظبط بقى ككارز للكنيسه القبطيه المره اللي فاتت ابونا قال لنا انا لازم ابقى مليان وفاهم ومقتنع ان انا باكرز بالكنيسه الارثوذكسيه مش اي آه، مش مجرد انا بقول يلا تعالوا امنوا بالمسيح امبارح ابونا في المحاضره قال لنا هدف بقى الكرازه بتاعت الكنيسه الارثوذكسيه نوصلهم ان هم يتناولوا دي اخر حاجه في ال في ال في الرحله بتاعتي بتاعت الكارز آه، هناخد ال tools اللي احنا ال- المحاضره بتاعت النهارده ال tools اللي احنا بنستخدمها في الكرازه هي الكتاب المقدس استخدمه ازاي وطبعا اهم مرحله او محطه بنقف فيها عشان اوصله للافخارستيه هي آه، المعموديه هي دي اللي هنتكلم عليها يوم 18 January ال ال لا، ال ال homeworks related برضه عشان كان في ناس بتسال في ال survey احنا مش حاسين قوي هو ايه ال relation ما بين ال homeworks ال homeworks بتوع الاربع مرات آه، المره اللي فاتت كنا بنتكلم على الكنيسه القبطيه فالمره دي فخدنا ال homework بتاعها طب ايه الحاجات اللي في الكتاب المقدس اللي بتقول لنا في حاجه صح وفي حاجه غلط في كنيسه ارثوذكسيه ليها عقيده وفي ك- في حاجات ممكن تبقى غلط مش اي حد بيقول اسم المسيح يبقى صح ده كان ال homework بتاع المره اللي فاتت آه، ال homework بتاع المره دي اللي هو homework 10 ده homework المره اللي فاتت ال homework 10 على محاضره امبارح بتاعه ابونا ابونا امبارح كان بيتكلم على الافخارستيه والقداس وازاي ان القداس ده كان وسيله طبعا هو ابونا جاوب ال homework كله امبارح آه، يعني هتركزوا اكتر بقى في خلال الاسبوع ده والمفاجاه ان الاسبوع الجاي كمان مفيش homework فيبقى انتوا عندكم ال homework ده بتاع 2 weeks هيصة بقى عشان خاطر العيد فانتوا عندكم اسبوعين تحضروا القداس وتركزوا ال ideas of evangelism or motivations for evangelism in the Coptic Basil liturgy القداس الباسيلي اللي احنا عرفنا النهارده ان هو اتكتب في القرن الرابع وامبارح ابونا قال لنا كده في حاجات في بت, بت بتشجعنا على الكرازة وفيها فكر الكرازة وان الكنيسة بتعلمنا ان احنا لازم كلنا نبقى كارزين طلعوا بقى الجمل ديت من ال- من القداس من اول آه، تقديم الحمل لحد التناول من اول تقديم الحمل يعني مش رفع بخور خلاص اه homework 9 ده بتاع الاسبوع اللي فات ده بس عشان تفهموا ال relation ايه بتاعت ال homeworks في حاجة تانية اه طبعا ده homework number 10 احنا قلنا each 5 homeworks هيبقى ليهم deadline 2 weeks after فاحنا homework number 10 النهارده عندنا Saturday ال 8 of January اللي هو السبت اللي بعد الجاي هيبقى ال deadline بتاعه بعد كده هو بيتبعت لكم ال model answer بتاع ال five homeworks خلاص sorry اه from 6 to 10 اه يعني اسف المفروض خلاص from 1 to 5 خلاص يبقى from 6 to 10 اه الهومو ال- اللي ما حضرش ال spiritual day امبارح واللي مش هيحضر ال conference كله متسجل آه كله هيتسجل وهيبقى uploaded تحت ال title بتاع التاريخ اليوم يعني spiritual day او conference كله هيبقى متسجل آه برضو في ناس بدات تسال هو احنا لينا غياب قد ايه ولينا كم مره نفوت ال homework لو تفتكروا احنا قلنا في الاول خالص to be graduated you have to achieve 80% ف which means ان انتوا ليكوا 4 homeworks to miss و 4 days to miss آه، طبعا الناس اللي بتحضر بقى spiritual day وبتحضر ال conferences هو صحيح اه ما فيهوش يعني مش بيتضاف على ال 80% لكن ده بيبقى بونس آه، بيفيدك في الزناقات يعني فاللي هيحضر ال conference وهيحضر ال spiritual لا ده حاجه كده على جنب عشان لو اتزنقت في يوم ولا حاجه ده يساعدك ولو حضرت كل حاجه يعني لو انت ما عندك 100% غياب آه، حضور و100% homework الحاجات دي برضو في ال evaluation bonus على ال ال ال ال- العادي يعني كله كله بيبقى evaluated يعني مفيش حاجه بتضيع